بالجنة واليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجأ إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة التي هي بعنوان فساد التصورات أساس البليات كلنا إخواني وأخواتي نرجو أن نرى أمتنا في عز في سيادة في نصر في تطور كلنا يريد ذلك كلنا يريد أن يعيش حياة هنيئة حياة طيبة حياة يسعد في الدنيا كما أنه يسعد في الآخرة كلنا يريد أن يعيش في صحة بلا مرض كلنا يريد أن يعيش في غنى بلا فقر كلنا يريد أن يعيش في سعادة بلا شقاء كلنا كلنا كلنا لكن الذي ينظر إلى واقع الأمة إلى أمة من؟ إلى أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأفضل نبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل رسول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل أمة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام يا ترى أفضل أمة حالها الآن حالها الآن كما لا يخفى عليكم يعني في مجال الاقتصاد أين قوة الأمة وأين لا أقول بأننا فقراء أين القوة الاقتصادية للأمة أين القوة العسكرية للأمة أين القوة السياسية للأمة أين القوة الاجتماعية للأمة أين القوة الثقافية للأمة أين أين أنا لا أريد أن أعيب في مجالات إنما أريد أن أكون في كل مجال أنا الأول فأنا من خير أمة أطبائي يكونون أفضل أطباء ومهندسو الأمة أفضل مهندسون ومعلم الأمة أفضل معلمين وهكذا وهكذا في كل المجالات التاجر المسلم هو أفضل تاجر الفلاح المسلم هو أفضل فلاح الأب المسلم هو أفضل أب الأم المسلمة هي أفضل أم وهكذا لكن لا بد أن نتكلم بكل صراحة في هذه المجالات أين واقع الأمة يا أخي نحن يا أختاء نحن ما وصلنا إلى هذا الواقع من قليل كلنا يعلم أن هناك أمراضا يعني الآن واحد ارتفعت عنده درجة الحرارة ذهب للطبيب ماذا عندك؟ قال عندي والله ارتفاع في درجة الحرارة قال درجة الحرارة مرتفعة ايش عندك؟ قال اشعر بمغص ايضا في في بطني وايش عندك؟ قال اشعر ايضا باسهال وايش عندك؟ والله اشعر بتقيؤ كل هذه تسمى أعراض الدكتور لن يعالج هذه وتلك سيبحث عن المرض الأصلي الذي التي ظهرت أعراضه إذا عالج المرض الأصلي هذه الأعراض كلها ستنتهي حينما نرى في واقعنا نفاقا حينما نرى في واقعنا كذبا حينما نرى في واقعنا جبنا حينما نرى في واقعنا فواحشة حينما نرى في واقعنا معاصي ترتكب حينما نرى في واقعنا كل أن يعني أو معظم أنواع المخالفات وهذه المخالفات في مرض في مرض موجود كل هذه أمراض نعم أنا معك في مرض اسمه النفاق وفي مرض كبر وفي مرض خمول وتكاسل وفي مرض بخل وفي أمراض كثيرة جدا لكن في مرض أصل لكل هذه الأمراض ومرض هو أساس كل هذه الأمراض يا إخواني وأخواتي حينما قلت فساد التصورات أساس البليات إن علماؤنا علمونا أن الحكم فرع عن تصوري يعني لا أستطيع أن أخرج بحكم صحيح إلا إن تصورت تصورا صحيحا فحينما أتصور الشيء تصورا صحيحا أحكم حكما صحيحا لكن لو تصورت الشيء تصورا فاسدا سأحكم حكما فاسدا سأحكم حكما فاسدا لو إن الإنسان مثلا مع الماء البارد تصور أن الماء البارد ساخن ماذا سيصنع؟ هو تصور تصورا فاسدا أن الماء البارد فيه حرارة إذا أراد أن أن يمسكه انتظر أو أتى بشيء يهوي عليه هواء يتركه يبرد هو بارد أصلا هو بارد لماذا تفعل هذه الأشياء؟ أنت تصورت تصورا فاسدا بناء على تصورك الفاسد ستتعامل معاملة فاسدة بناء على ذلك ستحكم حكما فاسدا لا أريد أن أطيل في مقدمة سأضرب مثالا يبين ما معنى كلمة فساد التصورات أساس البليات كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ده أصل الدين أساس الدين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما من نبي إلا وقال لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلوات الله وتسليماته عليه تعال انظر لبعض الناس كلمة لا إله إلا الله نعم الحمد لله يبقى بيقول لا إله إلا الله وفي نفس التوقيت في نفس التوقيت ممكن يطوف بمكان لم يشرع رب العالمين سبحانه وتعالى الطواف فيه رب العالمين لم يشرع طوافا طوافا إلا بالبيت بالكعبة والطواف اللي بين السعي بين الصفا والمروة بخلاف ذلك لا طواف عندنا في شريعة الإسلام هو بيقول لا إله إلا الله ممكن يطوف بقبر ميت ممكن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله الله انت بتقول يا أخي لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لا معبود حق إلا الله يعني إيه؟ يعني كل عبادة توجه لله فهي عبادة حقة وكل عبادة توجه لغير الله فهي عبادة باطلة الله هو الإله الحق أما أي إله مزعوم آخر فإنه إله باطل لا إله حق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فكيف تتعبد لغير رب العالمين يقول لا أنا ما أتعبد يا أخي الذبح عبادة قل إن صلاتي ونسكي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصلاة عبادة أيوة نعم عبادة الصلاة تنفع لغير الله لا ما ينفعش لغير الله طب اقرأ إنا أعطيناك الكوثر بعديها فصل لربك واعمل إيه وانحر يعني ايه فصلي لربك وانحر يعني فصلي لربك وان نحرت انحر لربك فكما ان الصلاه للرب فان النحر ايضا للرب سبحانه وتعالى وكما ان الصلاه لا تجوز لغير الله فان النحر كذلك من العبادات يكون لله سبحانه وتعالى ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فمن الناس من يفهم ان لا اله الا الله شيء وإن البيع والشراء شيء تاني يا مولانا أنت بتقول لا إله إلا الله أيوة لا إله إلا الله دي حرمت الربا اللي أنت بتتعامل بيه لا لا إله إلا الله وبتعامل بالربا استغفر الله العظيم انا ما بقولش اللي متعامل بالربا يبقى كافر بالله لا انا عايز اقول ان ان هو فهم لا اله الا الله ازاي ما عنده فساد في التصور لا اله الا الله يعني يعني لا اله الا الله حاجه ودكانك حاجه ثانيه لا إله إلا الله حاجة ومعاملتك مع زوجتك حاجة تانية لا إله إلا الله حاجة ومعاملتك مع أولادك حاجة لا إله إلا الله حاجة والسياسات حاجة لا إله إلا الله حاجة و... وكل الدنيا حاجة تانية إيه؟ لا إله إلا الله دي لها أوامر مع اللسان لها أوامر للعين لها أوامر للأذن لها أوامر لليد لها أوامر للقدم لا إله إلا الله هو يعني إيه لا إله إلا الله يعني ايه لا اله الا الله لها لا اله الا الله لها اوامر لا اله الا الله لها نواهي لا اله الا الله لها احكام لا اله الا الله لها حدود لا اله الا الله عقد بينك وبين الله بتقول له يا رب انا بشهد يا رب ومستسلم يا رب وبقر يا رب انه لا معبود حق الا انت انت يا رب اللي بتخلق انت يا رب اللي بتحيي انت يا رب اللي بتموت الامر كله بيديك والعباده كلها لك سبحانه وتعالى لك اسماؤك الحسنى لك صفاتك العلى فانا عبدك يا رب انت الرب تحكم انت السيد تحكم وانا العبد انفذ ما امرتني به ساتمر ما نهيتني عنه سانتهي ما جعلته حدا لي ساجعله إيه اخر شيء اصل اليه حتى لا اتجاوز الحدود ما هو لا اله الا الله لكن ابقى لا اله الا الله الا الله وبرتشي ولا اله الا الله ومتجرئ على الله لا ممكن يقول لا اله الا الله وما بيركعهاش ركعه ركعه صلاه لا وتبقى هي بتقول لا اله الا الله وليل نهار ليل نهار في التبرج مش عايزه تلبس الحجاب ليه؟ ليه؟ تقول انا بصلي الحمد لله ماشي بتصلي ليه؟ عشان ربنا امرني بالصلاه بتصلي ليه؟ دي عباده ما اقدرش اسيب الصلاه ما هو اللي امرك بالصلاه هو اللي امرك بالحجاب اشمعنى نفذت الصلاه وما نفذتيش الحجاب؟ هو احنا بنعبد ربنا الحاجه اللي عجبانا ناخدها والحاجه اللي مش عجبانا نرفضها هي دي معنى لا اله الا الله فساد التصور عندي ايه لا اله الا الله طالما يفسد التصور عندي هتبقى دي بليه من البليات لازم اتصرف غلط لازم اتصرف غلط هقول لكم على حاجه لو انا انا وانا اول المعترفين وانا اول المقصرين لو انا قلت الان لكل مسلم ومسلمه على ظهر الارض من الرزاق الكل في نفس واحد سيقول الرزاق هو الله طيب خلاص احنا معتقدين ان الرزاق هو الله نعم طيب لما الرزاق هو الله ليه بقى نجد سارقا الله مش الرزاق هو الله اه امال انت بتسرق ليه ليه بنجد سارقا مش مش الرزاق هو الله اه طب ليه بترتشي ليه بيرتشي المرتشي مش الرزاق هو الله اه طب ليه نتعامل بالربا مش لا اله الا الله اه طب ليه بنغش في مش الرزاق هو الله اه ليه بنغش في السلعه طالما رزقي مكتوب طالما انا مؤمن ان الرزاق هو اللي هيرزقني وان الرزاق كتب رزقي وانني لن اخذ غير رزقي انا ما بقولكش ما تعملش بالاسباب لكن انا بقول لك الاسباب الممنوعه لا يا جماعه عندنا وانا اول الناس فساد في التصور وطالما في فساد في التصور يبقى لازم يبقى في فساد في العمل طالما فساد في التصور يبقى فساد في العمل ولذلك كل ما نراه من آفات راجع ليه لفساد في التصور يعني اجعلوني معذرة أتكلم عن جزء من من معنى اسم الرزاق من معنى اسم الرزاق لأن قضية الرزق هذه تشغل الكبير هو الصغير والله العظيم هناك من الناس من لا ينام في اليوم الكامل إلا أربع ساعات ليل نهار بيعمل عملين ويخرج من وظيفة على وظيفة ومن مكان على مكان ولا يرى أولاده ليه؟ بيجمع الرزق كل القضية اللي ممكن يشتغل فيها في اليوم 15 ساعة ويشتغل 20 ساعة عشان الرزق عشان الرزق الدنيوي 20 ساعة عشان الرزق طيب أنا هقول لكم على حاجة انا انا عايز اقول لازم نفهم صح عشان اتصرف صح لازم نتصور صح عشان نفهم صح من اعجب ما قرات في اسم الله الرزاق وفي ان الله سبحانه وتعالى متكفل بالرزق ومعنى ان الله الرزاق سبحانه وتعالى يبقى هو القائم على كل نفس يوصل اليها قوتها ورزقها جل جلاله وتقدست اسماؤه، والرزق ليس منحصرا في الطعام والشراب والثياب والمسكن فقط، بل الرزق عطاء الله سبحانه وتعالى للعبد. الغراب لونه ايه؟ اسود. الذكر والانثى لونهما اسود. طيب الغراب لونه اسود، اه، الذكر منه اسود، اسود، نعم، والانثى سوداء، نعم. الغراب بيبيض أعزكم الله وأكرمكم الله لما تبقى موجودة بيضة الغراب بيضة الغراب موجودة لما تيجي تفكس وهيخرج الغراب الصغير من من هذه البيضة ويسمى بالبغاث البغاث هو فرخ الغراب الصغير الذي يخرج من البيضة لما يخرج هذا البغاث تتعجبوا بيبقى على بدنه شحمة بيضاء الله. الغراب لونه اسود الذكر اسود والانثى سوداء والفرخ اللي طالع عليه شحمه بيضاء اه لدرجه انه الام الغرابه الام حينما ترى البيضه تفقس وتخرج الفرخ ده بالشحمه البيضاء تفزع وتبتعد عنه تبتعد عنه ليه؟ قال تقول الله البيضه دي هي البيضه بتاعتي ولا اتبدلت ببيضه مخلوق حيوان اخر ولا طير اخر تبعد وتخاف يجي الاب الغراب للام الغراب لا المولود فين ولا ولا الفرق فين كانها تشير اليه يبص ينظر عليه شحمه بيضاء هو يعلم ان هو اسود وزوجته سوداء كيف خرجوا عليه شحمة بيضاء فيبتعد الأب وتبتعد الأم طيب لما يبتعد الأب وتبتعد الأم فرخ الغراب ده هياكل إزاي لا بيعرف يطير ولا هيستطيع يقوم ولا يسعى ولا أي شيء رب العالمين الرزاق رب العالمين الرزاق يجعل الغرابة على شحمته البيضاء تخرج منها رائحة نفاذة تجذب إلى هذا الفرخ بعض أنواع الديدان إذا شموا هذه الرائحة توجهوا إلى مصدر الرائحة أكرمكم الله ديدان الديدان تتجمع تتجمع تتجمع حتى تصل إلى هذا الفرخ هذا الفرخ بمنقاره يبدأ ينقر بمنقاره فيأكل من الدود الذي بجواره والذي سيق له يكبر شيئا فشيئا حتى يبدأ ريشه يظهر أسود وسيأخذ شكل الغراب المعروف آنذاك أمه تعرفه وأبوه يعرفه فتحن الأم ويحن الأب ويطعموه ويأخذوه معهما سؤالي من الذي أطعمه بغير أب وأم الرزاق الذي لم ينسى فرخ الغراب هينسك هينساكي هينسى أولادك اسمع كده الآية بتقول إيه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لا ركز معايا وما من دابة عارفين حرف من ده يجي في الآية ليه حرف من ده حرف مين الجارة تيجي ليه ما ممكن ربنا كان قال وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها لماذا قال وما من دابة يقول علماؤنا لتحول النص من عموم لفظ عموم إلى التنصيص على العموم وفي فرق بين حاجة اسمها العموم وحاجة اسمها التنصيص على العموم التنصيص على العموم يعني كأن الله يتكلم عن كل فرد بنفسه فيقول كل فرد ليدب على الأرض علي رزقه مش كلكم لا كل فرد من الأفراد بشر حيوانات طيور جن أسماك مخلوقات لا يعلمها إلا الله وما من مين مين تحول المسألة من لفظ عموم للتنصيص على العموم كما يقول الأصوليون وما من دابة في الأرض إلا اسمع على على الله مش عليك انت ولا عليا أنا. سبب اسباب اسلك الاسباب المشروعه ابتعد عن الاسباب الممنوعه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها مش كده وبس وربنا يعلم أين كل دابة ليوصل رزقها إليها فقال ويعلم مستقرها والمكان اللي اتضع فيه الطعام رب العالمين يعلمه ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أنا مش عايز أطول في مسألة الرزق لكن أنا عايز أقول شيئا مهما ماذا ماذا يتصور السارق في اسم الرزاق فساد تصور عشان كده في فساد عمل عشان كده في فساد عمل اللي بياخد حرام ويكسب من الحرام هل بتعتقد انه بيعتقد اعتقادا جازما بسم الله الرزاق لا بتع- بت- امال بتتاجر في المخدرات ليه بتتاجر في المخدرات ليه بتشتغل في الحرام ليه بتقبل الحرام على بيتك وعيالك ليه لما يبقى في فساد في التصور لازم يكون في فساد في العمل لا بد ولا بد يا راجل اقول لكم على حاجه فوق البحر المتوسط في بلدان يعني على اواخر كده البحر المتوسط عند المحيط الاطلنطي من فوق امريكا الجنوبيه تحت فوق امريكا الشماليه وناحيه السويد والكلام ده امريكا الجنوبيه الميه التي تحيط بامريكا الجنوبيه فيها دلافين وقروش وحيتان الله طب قروش ودلافين وحيتان مين هياكل منهم التاني الحوت هون هياكل انه حوت وانه قرش هياكل انه دلفين وانه دلفين هياكل انه حوت دول اين رزقهم طب السمك الحوت ده ولا القرش بيتغذوا على ايه بيتغذوا على الاسماك الصغيره على الاسماك الصغيره طب ما فيش في امريكا في مي- في مياه امريكا الجنوبيه لا مياه لا اسماك صغيره رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل ما بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في جزء طيار التيار المائي فيه بسرعة 80 كيلو متر في الساعة الواحدة 80 كيلو متر لدرجة إن أي قبطان لأي سفينة يسير في المياه دي أول ما يدخل في حدود هذه المياه يطفئ كل المحركات اللي في السفينة يبقى اللي ماشي السفينة هذا التيار المائي الذي تصل سرعته إلى 80 كيلو متر في الساعة الواحدة أنا مش عايزك تبص على السفينة فوق انظر للمياه تحت المياه تحت فيها الأعشاب البحرية الأعشاب البحرية بيأكلها السمك الصغير كالسردين سمك السردين ونحوه لما يقوم هذا الطيار بهذه السرعة يخلع الأعشاب البحرية من قاع البحر فيمشي سمك السردين وراء هذه الأعشاب التي خلعها الطيار وتأكل ها- ويأكل هذا السردين من هذه الأعشاب البحرية المنخلعة ويساق هذا السردين من ناحية السويد وأمريكا الشمالية ونحوهم إلى أمريكا الجنوبية فيأتي طعام القروش والحيتان والدلافين ونحوهم من من اللي يرسل للحيتان والدلافين في أمريكا الجنوبية يرسل إليها رزقها من أمريكا الشمالية يوصل لها رزقها وتأكل هذا السردين لدرجة السردين ممكن تراه يصل إلى شاطئ البحر إلى شاطئ البحر من كثرته من كثرته فتنزل الطيور وتأكل أيضا من هذه الأسماك الكثيرة فيسوق الله سبحانه وتعالى طعام القروش والدلافين من أمريكا الشمالية لقروش وحيتان أمريكا الجنوبية ولطير أمريكا الجنوبية بل ويأخذ الزراعون والفلاحون الفضلات المتبقية من هذا السمك بعد أكل الطير فيجعلونه سمادا في الأراضي الزراعية هناك فهو من السماد القوي الذي يستخدمونه مما يقوي الثمار التي تخرج فاستخدمته الأسماك الكبيرة والطيور والبشر في الأسمدة من الذي وصل لهذه الأشياء أرزاقها؟ موضوع طويل لكن أنا عايز أقول لما يبقى عندي فساد في التصور لا إله إلا الله يعني إيه لا إله إلا الله الإيمان أنا مؤمن ما أنا عارف أنت مؤمن أنا مؤمنة أنا يا عم أنا لا أعترض أنا مش بقول لك أنا مش بتهمك ولا أتهمك أختاه إنما أنا بتكلم وكل واحد فينا يعرف نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة الإيمان كما سمعنا كثيرا من العلماء قول وعمل قول وعمل قول وعمل الإيمان قول وعمل لا يبقى الإيمان حاجة والعمل حاجة والله العظيم في رمضان في رمضان وبيفطر مجاهرة في نهار رمضان وتيجي تكلمه يقول لك أنا مؤمن أنا مش بقول إنه كافر لكن بقول ده إيمان ضعيف إيمان ضعيف بتفطر وفي رمضان وأنا مؤمن ماشي الإيمان قول وعمل وقع في الزنا ليه؟ أنا مؤمن الأشياء دي يا عم بتضعف الإيمان الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل أنت ما بتزكيش ليه أنا مؤمن ونيتي خير وبحب الدين ونحن مسلمون يا عم أنت ما بتصليش ليه الحمد لله إحنا موحدين بربنا طب ما بتصليش ليه ما بتصليش ليه كأن الإيمان حاجة كأن الإيمان حاجة وكأن الأعمال حاجة تانية الفرائض مضيعة مضيع الفرائض وأنا مؤمن أنا مؤمن يا أخي الإيمان قوي في فساد في التصور في فساد في التصور الإيمان عمال يضعف عمال تخرق في الإيمان تخرق في الإيمان تخرق في الإيمان بتركك للواجبات بوقوعك في المحرمات نيجي نقول يا جماعة يا جماعة هداكم الله هذه الفعلة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام دي بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات تبقى مردودة على صاحبها الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا عم الشيخ وكل حاجة عندكم بدعة بدعة بدعة اه ومش النبي بيقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اه يا أخي من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدى الناس به فله الأجر وأجر من عمل به كان النبي بيدعو الناس للتصدق على الفقراء قام رجل فتصدق فقام الباقون فتصدقوا حينما رأوا هذا الرجل فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة اللي أنا شايفه بدماغي حلو إيه انتوا تقعدوا تقولوا لنا بقى التخريف بتاعكم دي عيد الأم عيد الأم بدعة بدعة إيه يا عم يا عم ده هنكرم الأم تيجي تقول لي عيد الميلاد بدعة بدعة إيه يا عم لا يا عم ده ما فيهاش مشكلة خالص انتوا كل حاجة عمالين تحشروها في العبادات يعني لما احتفل بعيد زواجي مع مراتي تبقى بدعة بدعة إيه يا عم يا عم الأعياد توقيفية ده مش كلامي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش النبي قال إن الله أبدلكما بهذين اليومين يوم عيد الفطر وعيد الأضحى يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يومين وجعل إن هي دي الأعياد عليه الصلاة والسلام وبعدين الأم يا عم ما بتتكرمش إلا 21 مارس بس هي بس 21 مارس وانتهينا هو ده اللي اسمه عيد الأم وعيد الميلاد يا عم ده انت كنت كل ساعة بتمر عليك بتقترب من أجلك خد بالك من الكلام رغم سنة في الإسلام سنة حسنة سنة حسنة يعني إيه؟ ما هو طالما أنا فاهم غلط طالما عندي تصور غلط في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم أعمل غلط هقول لكم على حاجة طلع واحد ماشي في الشارع دلوقتي منظره يعني أصل الخلقة دي الخلقة دي من من الذي صورها؟ الذي صورها هو رب العالمين. واحد ربنا سبحانه وتعالى جعل خلقته دميمة بنت من البنات امرأة من النساء جعل الله خلقتها دميمة بالله عليك أنا مش بقول مش هقول عليك أنت كتير من الناس أنت توافقني إن كتير من الناس أول ما يشوف واحد دميم الخلقة بيشمئز منه لو شافت واحدة جنبها قاعدة هي لابسة مثلا فستان مش عارف ايه او عباية ايه والتانية فقيرة على قدها ايه ده ايه ده ايه هو الميزان الميزان عندنا بنقيس الناس بالايه بنقيس الناس ان الابيض يبقى كويس والاسمر وحش العين الملونة يبقى ده انسان كويس واللي مش عارف ايه ايه يا جماعه اللي لابس كويس وغالي يبقى ده راجل مية مية واللي على قده فقير وضيق الله يبقى ده راجل ما أنا معرفوش وأزدريه وأتنقصه هو ده فكرة عند كثير من الناس تحترم مين؟ يدخل لك واحد لابس شيك ما شاء الله نازل بسيارة ربنا يوسع على جميع المسلمين ويبارك لهم ونازل بسيارة فاقمة ومش عارف ايه والكلام ده أول ما يجي تجري عليه عشان تسلم عليه يا فلان أهلا أهلا ازاي حالك ومش عارف ايه واحد راجل تاني مسكين بيعدي عليك السلام عليكم السلام عليكم تروح باصص له كده من فوق لتحته ده رد السلام واجب يعني انت بترد السلام اللي معاه عربيه ترد عليه السلام واللي ما عندوش ما ردش عليه الغنى رد عليه واحترمه والفقير لا يحترم ليه دي اقدار من هذه أقدار من وبعدين ليس خطأ في الأغنياء إنما إنما أتكلم هل هل ترى معي أن كثيرا من الناس يقدم الغني الفاسق لأقول الصالح على الفقير المتدين هل ترى هذا في واقعنا لو شوف معذرة في العبارة لو شخص بتاع نساء وخمور وسايب الصلاة ويعني فيه ما فيه من البلايا وغني تبص تلاقي بعض الناس يجي يقول له أنا بحبك في الله إيه؟ أنت إيه؟ أنت بتحبه في الدنيا مش بتحبه في الله ده مش حب في الله وفقير متدين أنا بكرهك في الله لا بتكرهه في الشيطان خد بالك ما هو في ناس عندها فساد طالما في فساد في التصور لازم العمل يبقى غلط عشان كده قلت فساد التصورات اساسه البليات هقول لكم على حاجه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد حديث اكثر من كتاب من كتب للعلم لكن خلينا في الروايه المطوله في مسند الامام احمد في صحابي من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام قال له زاهر رضي الله تعالى عنه زاهر صحابي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وبالرغم من ذلك وبالرغم من ذلك حط تحتها عشر خطوط بقى وبالرغم من ذلك كان زاهر رضي الله تعالى عنه دميم الخلقة وكان زاهر بيعيش في البادية والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة فيبقى في الحضر فكان زاهر إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يعد له بعض الأشياء اللي موجودة في الحضر ومش موجودة في البادية ويعطيها لزاهر من رسول الله لزاهر هدية وزاهر رضي الله عنه كان يرى الأشياء الموجودة في البادية فيأتي بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحضر فيهديها للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أن هو والنبي بيتبادلوا الهدايا عليه الصلاة والسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زاهر زاهر باديتنا ونحن حاضرون هو البهدية بتاعتنا واحنا بقى ال- ال- الحذر بتاعه زاهر باديتنا ونحن حاضرون في يوم من الأيام زاهر رضي الله تعالى عنه وكان دميم الخلق كما ذكرت وهو يقف بجوار مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام رآه فأتى صلى الله عليه وسلم من خلف زاهر من وراء ظهر ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فأغمض لزاهر عينيه فهو مش عارف مين اللي ماسكه من عينيه فزاهر رضي الله تعالى عنه يقول إيه دعني دعني أرسلني يعني سيبني سيبني أرسلني دعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ها هنا أيها العبد ما كلنا عبيد لله النبي بيضحك معاه صلى الله عليه وسلم أنت ها هنا أيها العبد فلما سمع زاهر رضي الله عنه صوت رسول الله ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام لما سمع زاهر رضي الله تعالى عنه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن زاهر بظهره على صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سمع ان اللي, إن اللي وراه هو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بيحكي عنه فيقول ايه ايها الناس من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد يعني كأنه عبد من العبيد والنبي بيبيعه مين يشتري هذا العبد ويضحك صلى الله عليه وسلم زاهر قال إذا يا رسول الله تجدني كاسدا كاسدا يعني إيه يعني يعني أنا لو عبد يا رسول الله وجيت تبيعني مش هجيب حاجة هيبقى سعري رخيص قوي هبقى رخيص قوي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا يا رسول الله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر لكنك لست عند الله كاسدا الله أكبر عند الناس ممكن تكون كاسدا لكن عند رب الناس انت ايه شوف احنا بنتصور الامور ازاي نبص لجميل الخلق ازاي قال إذا يا رسول الله تجدني كاسدا ده, ده في أعين الناس فقال ولكنك لست عند الله كاسدا بل في رواية قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أنت عند الله غال الله أكبر إنما أنت عند الله غال اللي عنده فساد في التصور لازم يتصرف غلط لازم واحدة مش مقتنعة بجوزها مش مقتنعة كل ما تسمع كلام معذرة في العبارة كلام النساء زوجي بيجيب لي والنساء في مجالسهن إلا من رحم الله في كذب وامرأة ممكن تتكلم كلام والواقع بخلاف هذا وتقول ده زوجي بيعمل وزوجي بيسوي وهي تقيس الكلام ده على زوجها ال- المسكين أول ما تيجي تنظر لزوجها ما خلاص بقى في فساد في التصور طالما في فساد في التصور هتتعامل مع الراجل ده ازاي؟ عملت الأكل الأكل عندك آه. كويت الهدوم اكوي نفسك يا بنت الحلال ما- في حاجة بقول لك ايه انا قرفانة انا زهقت انا تعبت معاك انا ايه اللي معيشني معاك لا حول ولا قوة الا بالله طالما في فساد في التصور لازم يبقى في خلل في العمل واحد مش قنوع بامرأته مش قنوع بيها المرأة تيجي تتزين قدامه وتتجمل قدامه تبص تبص ليها كده ويتريق عليها يعني هي متجملة لك ايه اللي انت حطاه عاملة زي البهلوان ده ايه اللي انت عاملاه هو مش مقتنع من جوه في فساد في التصور طالما في فساد في التصور لازم يبقى في خلل خلل في العمل الكلام ده مش زوج وزوجة ولا أب وابن ولا معلم وم- ومتعلم ولا مدرس وطالب أقول لكم على حاجة في العبادة في الحكم في التشريع في أشياء كتيرة أوي أوي في ناس شايفة إن الدنيا إيه الدنيا فلوس وبس طالما هو متصور إن الدنيا فلوس وبس يبقى هيعمل إيه انتوا تتخيلوا يعمل ايه واحد تاني م... ظانن ان الدنيا مسجد وبس يبقى هيعمل ايه برضه ما هو واحد كده وواحد كده واحنا ديننا وسط ديننا وسط لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء لما يبقى في فساد في التصور لازم يبقى في خلل خلل في العمل معظم اعمالنا الباطله المخالفه للشرع هقول لكم على حاجه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام واحد متقدم راجل متدين متدين ورايح يا عم الحاج انا عارف ان بيتكم ما شاء الله عليه وعرفت ان انت عندك بنت صالحه ومتدينه وانا اشرف ان انا يعني اتقدم لابنتك ونحو هذا ال- الشاب المتقدم ده ما عابوش اي حاجه مفيش حاجه عيب عنده ايه الشاب ده عنده دين عنده ايه الشاب ده عنده اخلاق دين واخلاق وعنده اوضه واحده عنده اوضتين استر بنتك واحد تاني جاي حلو يا عمو اه وسياره وبتاع اسكتي ده ألف بنت تتمناه ألف بنت تتمناه عشان إيه؟ عشان إيه؟ ألف بنت تتمناه ده ما بيركعهاش ده عايش دائما في الهلس ده مش متدين ده مفيش أخلاق ما طالما في فساد في التصور. وشوف لو خدت من غير القبيلة اه لن تبني ولا عرفك يا عم والله العظيم الشريعة ما قالت كده الشريعة ما قالتش كده لا ما ياخدوش من غير القبيلة احنا الطائفة الفلانية اه ما نجوزش الا الطائفة الفلانية يا عم مين اللي قال كده ده دين سلو بلدنا سلو عيلتنا يا عم سلو بلدك حاجة سلو عيلتك حاجة والشرع والحلال والحرام حق لله سبحانه وتعالى ما تحرمش بمزاجك ما تقولش لا ما ينفعش ما ينفعش ليه ده حرام حرام كمان حرمت حاجة ما بيحرمهاش ربنا سبحانه وتعالى طالما في فساد في التصور انا عايزك تحفظ الكلمتين دول بس طالما في فساد في التصور لازم يكون في خلل في العمل ابن مسعود وكلكم ح- تحفظون الحديث ابن مسعود لما صعد على شجرة الأراك ليأتي بسواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طالع وبيقطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم انكشفت ساقه وابن مسعود قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا لينا فليقرأه كما يقرأه ابن أم عبد ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن نفسه أخذت سبعين صورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ابن مسعود جبل من جبال العلم جبل من جبال الصحابة رضي الله تعالى عنه أول من جهر بالقرآن رضي الله عنه كان نحيفا وانكشفت ساقه وكان دقيق الساقين فضحك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عدهاش النبي النبي ما عدهاش صلى الله عليه وسلم في فساد في تصور مش مظبوط لازم يعدله الرسول عليه الصلاة والسلام قال مما تضحكون قالوا من دقة ساق ابن مسعود يا رسول الله اه يعني انتوا بتبصوا لدقة ساقه في الدنيا شوف نظرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد دقة ساق ابن مسعود في الميزان أتقل من جبل أحد خد بالك من دي تعالى بقى خد بالك من الحديث اللي جاي لك ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان جناح بعوضة بقى ساق ابن مسعود أثقل من جبل أحد مش زي جبل أحد أتقل أثقل من جبل أحد وممكن يأتي رجل سمين مش معناها أن كل رجل سمين أو كل امرأة سمينة ويأتي الرجل السمين لا يزن في المزن جناح بعوضة آه ليه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ده الدين ده الشرع اللي عنده فساد في التصور لازم يكون عنده فساد في واحد ظن ان الدين ده عبارة عن ايه الدين استغفر الله العظيم سامحوني يا اخواني والله بس والله ده فكر الدين تدخل الحمام برجلك الشمال واطلع برجلك اليمين وتصلي وتزكي وتحج بس كده اه ايه تاني الدين في قلبك ايه صلي كده يا عم النبي يا شيخ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام كلنا مسلمين وكلنا موحدين اعبد ربنا في بيتك إيه الكلام ده بينك وبين ربنا إيه لو سمحت عايز اقول بس حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بس بس ده بينك وبين ربنا بس المعامله دي ما معامله ايه؟ ايه ده دخلوا لنا الدين في ال- في الاقتصاد دخلوا لنا الدين في الاسواق دخل الدين في مؤسسه العمل تدخل الدين في الشوارع تعايز تدخل تحشر الدين في كل حاجه لو سمحت بس المعامله اللي انت بتعاملها مع ابنك ده براحتي يا عم بس ربنا سبحانه وتعالى قال يا عم بقول لكم ايه انتوا هتدخلوا لي يا عم هو الدين نزل يقول لك ادخل الحمام برجلك الشمال واطلع برجلك اليمين وصلي وصوم وبقيت دنيتك ما نظمهاش اعمل اللي انت عايزه هو الدين كده الله يعني ربنا يتكلم في مسألة الحمام وما يتكلمش في أمر السياسات ما أنا عايز أفهم يا جماعة في ناس فاهمة إن الدين الدين في المسجد بينك وبين الله وبس وبس في ناس تانية عندها فساد في التصور في واحد عنده عنده روح كده هو عنده فساد في التصور الكلام ده مش في في اي طائفه اقول لك على حاجه حتى في في طائفه من يدعو الى الله الا من عصم الله شايف نفسه انا انا عالم انا راجل كبير انا راجل بقول وراجل بعمل وراجل بسوي طالما انت شايف نفسك كده يبقى من دونك هتبص لهم كده لا لا العلماء ما بيقولوش كده العلماء لا يتعاملون بهذا إياك أن يخدعك كلام الناس عنك أغلب الناس من العامة وإياك أن يخدعك كلام الناس عنك المهم أنت إيه عند ربنا إيه عند ربنا أقول لكم يا جماعة والله العظيم من أخوف الأحاديث أو الحديث في صحيح مسلم وله رواية عجيبة في سنن الترمذي هنجيب سنن حديث برواية سنن الترمذي والحديث أصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دخل عليه رجل قال يا أبا هريرة حدثنا بحديث سمعته من رسول الله قل لنا حديث أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم شهق شهقة عظيمة فأغشي عليه يا الله ايه ده الحديث في سنة الترمذي فضلوا يفوقوا في ابو هريره الصحابي فاء ابو هريره فوجد الناس حوله فقالوا يا ابا هريره حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم شهق شهقه عظيمه فاغشي عليه لا حول ولا قوة إلا بالله فوقوا أبو هريرة فاء لقى الناس حواليه قالوا يا أبا هريرة حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر الثالثة فلما قام في الرابعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة اسمع عالم وشهيد وجواد يؤتى بالعالم فيعرفه الله النعمة التي أنعم عليه بها وفي لفظ يقول علمتك العلم ماذا عملت فيه يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته للناس وقرأت القرآن وقرأته للناس فيقول الله إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم ليقال قارئ فتقول الملائكة وقد قيل عنك عالم وقيل عنك قارئ يعني اتقال عنه اه اتقال الناس قالت قيل عنك عالم وقيل عنك قارئ فيأمر الله أن يسحب على وجهه في النار ويؤتى بالشهيد يقول الله سبحانه يعرف الله النعمة التي أنعم علي بها وفي لفظ أعطيتك الجرأة أو أعطيتك القوة ماذا عملت فيها يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت يقول إنما قال يقول الملائكة كذبت ويقول الله له كذبت إنما قتلت ليقال جريء ليقال شهيد وقد قيل خذوه إلى النار والجواد يا رب أنفقت يعني بنت المساجد وأطعمت اليتامى وفعلت وفعلت إنما أنفقت ليقال عنك منفق ليقال عنك كريم ليقال عنك جواد وقد قيل خذوه إلى النار خد بالك المهم أنت مين عند الله يجوز للعم أن ينصح إخوانه أنا رجل من عامة الناس وأعلم مقدار نفسي لا أريد أن يتكلم أحد علي أنا من عامة الناس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم مش معنى أن أنت قاعد بتسمعني أو أنت قاعدة بتسمعيني أن المتحدث أفضل من المستمع لا لا مفيش مفيش افضل ان اكرمكم عند الله اتقاكم ما قالش افضلكم عند الله اللي بيتكلم ممكن يكون الأفضل للمستمع واحد دماغه في القدر متصور القدر غلط آه سرق مسكوا عمر بن الخطاب انت بتسرق اه اقيموا عليه الحد قال له يا امير المؤمنين هتقيم علي الحد وتقطع ايدي وهذا امر كتبه الله علي بيحتج بالقدر ده انا سرقت بقدر ربنا قال له انت مش سرقت بقدر ربنا قال له قال له وانا بقطع يدك بقدر الله فانت يعني عشان كده بعض اخواننا نيجي نقول له صلي ثم ربنا يهديني ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني اترك التدخين ادعي لنا يا عم الشيخ يا بنت الحلال البس الحجاب ادعي لنا ادعي لنا ربنا يهدينا قال لا هو انت رحت تصلي رحت تتوضى نزل لك ملك من الملائكه قال لك استنى انت لسه ربنا ما هداكش ما تتوضاش دلوقتي لسه ربنا ما هداكش ارجع ما تصليش في المسجد ايه يا جماعه لكن في امر الدنيا جاع ياكل عطش يشرب طلع الصبح على الشغل ايه يا عم الشيخ ما هو ربنا اللي بيشبع ما تقعد وما تاكلش وربنا يشبعك عطشت ما تشربش وربنا يرويك مرتبك يجي لك لغايه عندك ونام في البيت مش هيجي المرتب م... م... ما ربك اللي هيرويك يقول لي لازم اشرب ربك اللي هيشبعك لازم اكل ايوه ما هو ما هو ده المعنى لازم تاخد بالاسباب عشان كده بنقول لك صلي صوم افعل الطاعه ابتعد عن المعصيه لكن نيجي عند امور الاخره وامور الاعمال الصالحات لما ربنا يهديني ما ينفعش يا جماعه طالما في فساد تصور غلط لازم يكون في عمل غلط اختم بكلمه واحده بس بعض الناس بيظن النصيحه لازم تكون من الاعلى للادنى يعني اب ينصح ابنه ماشي لكن ابن ينصح اباه لا مين اللي قال كده مين اللي قال كده الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته والنصيحة لله يعني ايه النصيحة لله النصيحة لله يعني أوحد الله وأمتثل أمر الله وأجتنب نهيه لا أن أعدل على الله أستغفر الله النصيحة لكتاب الله أرتله وأتحكم إليه النصيحة لرسول الله أتبع سنته وما ابتدعش النصيحة لأئمة المسلمين لها ضوابطها أؤيده في الخير وأنهاه عن الشر بالضوابط ولعامة المسلمين كذلك بضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تيجي تقول له انت مسبل والاسبال لا يجوز ليك الاسبال لا يجوز خليها بس فوق الكعبين كده عشان تخرج من الخلاف الموجود بين العلماء واحتاط لنفسك دي شؤون خاصه ما تتدخلش فيها انت بس متبرجه خليك في حالك يا عم الشيخ لو سمحت الاغاني اللي انت مشغلها بقول لك يا عم الشيخ مش عاجبك انزل من العربيه يا عم ده لو ما فيش امر بمعروف ونهي عن منكر يبقى فين خيريه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقول لك يا عم قول لي لفلان يقول لك انا في حاله خليه في حاله تصور غلط طالما تصور غلط يبقى في عمل غلط ولذا قال الله واختم بالايه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني لما ينزل فتنة ولا بلاء مش هتصيب الذين ظلموا بس لا الذين ظلموا وغيرهم لأنه التانيين ما خدوش على أيديهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الموضوع طويل جدا ولعلي أشرت إشارات تغني عن العبارات ولعل مقصودي قد وصل إليكم وهذا قسو بقى في كل شيء اللي يفهم ان تحكيم الشريعه وحشيه اللي يفهم ان ال- ان القران آه، فيه شده وفيه قسوه ما- ما ينفعش نطبقه اللي اللي اللي اللي طالما في فساد في التصور لازم يبقى في خلل في العمل الم اقل لكم فساد التصورات اساس البليات فساد التصورات اساس البليات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يصحح لنا ولكم التصور والحكم والعمل وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا يفقه في الدين بلا عنة ويفوز بالجنة واليسرى الأمة راحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورة واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا يعظم لك ربك أجرا نساء